بسم الله الرحمن الرحيم موقع الربانية فقيه متمكن زي الشيخ ابو اسحاق ده موضوع مختلف بقى العفو اي خدمه
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب الشيخ ابو العلاء بقى ده قصته بقى يعني ده بيتكلم في ال- يقدم يقدم
احنا طبعا خدنا موضوع غزة وكان الحقيقة موفق واتكلمنا بعد كده عن آه، ال- آه، الهجوم على السنة وقفلنا الموضوع ان هذه الصحف لابد ان تقاطع ما نشتريهاش ما نقرأهاش واتفقنا مع حضرتك انه لابد انه يصحح عقيدته اولا ويصحح مبادئه ويتعلم صح قبل ما يروح يرد على الشيعة او النصارى او او او ودخلنا بعد كده في تجريم الفتوى وخدنا اتصال الدكتور صفوت فعايزين نختم كده بكلمة سريعة لكم حول الفتوى يعني.
اتفضل يا عم الشيخ اتفضل انت لا.
الكلام اللي كنت عايز انا تقوله.
هسكت يعني نعم اتفضل لا خلاص انا بالنسبه ل- لقصه الفتوى انا يعني ان- انتهيت من ال- الكلام انت كان لك تعليق لا عايز تعليق تقوله.
بس هو قضيه آه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فاولا انا احبكم في الله واحنا برضه
آه، وانتوا كمان آه. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم كنت بقول في قضيه الفتوى انه لا يكفي في الفتوى مجرد العلم الشرعي النظري بل الفتوى فيها شقان تخرج منهما الفتوى اولا العلم الشرعي العلم بالاحكام الشرعيه ثانيا العلم بالواقع يعني العالم ينبغي ان يعلم ان هذه خمر ويعلم ان الخمر حرام او بلاش يعلم ان هذه يعلم مواصفات الخمر ايه هي الخمر ما اسكر كثيره فقليله حرام يبقى القليل اللي يسكر ده إيه؟ الى اخره فعشان كده كثير من امور الفتوى بتطلع غلط لعدم العلم بالواقع الضوابط يعني حين قال الإمام أحمد أن الرجل يعلم 300 ألف حديث عندي خبر آخر عن الإمام أحمد في أنه لا ينبغي أن يفتي حتى يعلم الناسخ والمنسوخ خبر ثالث عن الإمام أحمد أنه ي- لا ينبغي للم- لرجل أن يفتي الناس إلا أن يعلم أحوال الناس وهذا الذي نسميه فقيه النفس فقيه النفس عشان كده بقول ان كثير من الاخوه ضلوا وفسدوا حين تتبعوا الفتاوى ان الشيخ ابن عثيمين قال كذا والشيخ ابن باز قال كذا والشيخ الالباني قال كذا مجرد فتاوى قد تكون فتوى ابن باز هذه وهذه التي تنشر احيانا على الكتب افتاها لشخص والشيخ ابن الشيخ ابن عثيمين عليه رحمه الله شيخي واستاذي ومعلمي جلست تحت رجليه سته اشهر كامله الشيخ كان يجمع وهذا نادرا ما يحصل بين العلم والدعوه كان عالم داعيه كان عالم مجتهد مفتي وكان عليه رحمه الله ي- يجتهد على المذهب يعني كان يخالف المذهب الحنبلي كثيرا عليه رحمه الله باجتهاده في الادله الشيخ ابن عثيمين عليه رحمه الله كان يفتي آه، في الحرم كل سنه يجلس الشهور الطويله يقابل الناس وتلاميذه بجواره فيفتي واحد شاف آه، الحاج سعيد توفيق قابله في الحرم وسأله سؤال فأجاب الشيخ سعيد الراجل اللي كتب الفتوى ونشرها قد تكون نظرة فتوى خاصة.
نظرة الشيخ لسعيد غير نظرته لما يسأله الشيخ أبو إسحاق وهذه قضية مهمة جدا وخطيرة جدا أن الفقيه فقيه النفس يفتي الناس بما يحتاجونه بعلمه بالواقع لذلك تجد بعض الناس الذي يجلس خلف المكتب ويفتي بكلام وهو لا يدري احوال الناس احوال الس- الاختلاط بالعوام ومعرفتهم والتفاعل معهم الناس اللي بيقولوا يعني ايه مش لاقيينك او ب- بندور لا ده هو لاقيني في الشارع مع ليل ونهار في كل مكان في كل مكان يعني إيه الشاهد ايه ان الاختلاط بالناس والسماع منهم ومعرفه احوالهم هو ده ال ال ال التي تبعث على الفهم الحقيقي للواقع مع الفهم الشامل للدين وده الكلام اللي انا برضو اكدت عليه وقلته ان الشباب اليوم او بعض الناس اليوم يدخل على النت او يدخل على الموسوعه الشامله على الكمبيوتر ويضرب الكلمه التي يبحث عنها الخلع طلعت له كل المبا... ال- الكلام الذي حوالين الخلق خلاص يبقى هو ده الموضوع العلماؤنا الس- في السلف لم يكونوا يفتون بهذه الطريقه بل كان الرجل بعلمه بالدين يفتي لذلك النهارده لما بنقول يدخل سنه اولى وثانيه وثالثه ورابعه علم يتعلم مثلا في مذهبنا الحنبلي انه يتعلم في الفقه مثلا في البدايه زاد المستقنع لما جه العالم يكتب زاد المستقنع ده ما كتبش ب- في الطهاره او في باب المياه بعلمه في باب المياه بل بعد ان صار مجتهدا في الدين عالم في الدين ككل كان الرجل من هؤلاء فقيه ومحدث ومفسر فبيكتب بعلم الدين جملة هذه الجملة عصارة تاريخ وذهن هذه هي قضية الفتوى مش قضية ان واحد معاه بكالوريوس كذا وانما القضية قضية علم وخبرة في الحياة وفهم للحياة لذلك مين اللي هيقيم بقى مين يفتي ومين ما يفتيش ما احنا اتفقنا ده ان ده التصريح ده, ده الموضوع يعني- يعني ما ما- انا مش عايز آه، يعني احجم القضيه في قضيه تصريح ومش تصريح وامني ومش امني وانما احجم القضيه او اقول ان القضيه اكبر من هذا بمراحل نعم اما اذا اردنا ان نمنع فامنع اللي يغلط نعم بس برضه هي القضيه في ان لما قلنا له امنع اللي مين اللي يغلط هيعتبرك عنده؟
انت غلطان آه، مين اللي غلطان هيعتبرك عنده؟ أنت غلطان إذا- عنده اذا لم فيتمنع.
ياتي الكلام على هواه نعم، نعم، فالشيخ صفوت ما حق ال- الحقيقه برضو يا اخوانا احنا عايزين نكون منصفين وعادلين ال ال الاحكام غير الفتاوى زي ما قال علمائنا أي نعم.
والحكم ثابت لا يتغير لا زمانا ولا مكانا انما الفتوى بتتغير من شخص لاخر فهم يعني قد يكون احنا سيئين الظن نتمنى ان يكون القانون هيسالك انت سليم خايفين ليه احنا مش خايفين ان شاء الله الحاج وكل اللي بنقوله ده خايفين يعني نتمنى ان يكون القانون موضوع بعدل وبشفافيه وبمصداقيه لاجل خدمه الفتوى هم مش عايزين فوضى الفتوى اوكي متفقين معانا تم- حق.
موافقين جدا معاهم جدا حق.
جدا مش عايزين يفتي الا صاحب العلم موافقين جدا جدا المفروض بقى اللي يمتحن او يعطي ترخيص او تصريح لصاحب العلم اعلم منه او على الاقل قده في العلم ويبقى عنده بقى طبعا اللي حضرتك قلته الواقع وفقه الواقع معانا طبعا اتصال اجباري الشيخ محمد الصغير لانه حلقته بعدنا فيعني آه، اتفضل عليك السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله وبركاته ليس إجباريا ولكن حبا وكرامة ربنا يكرمك الله خير سبحانه أنا بقول لك بيت شعر يا أستاذ سعيد اتفضل.
بما أنك تمثل قناة الناس اتفضل بقول لها قناة آه، قناة الناس كيف جمعت شمسا بليل والشموس لها النهار
يا على سلام أول مرة نشوف الشموس وتطلع بالليل الله يحفظك مجتمع.
الله خير.
ربنا يجعلك سبحانه واستاذ سعيد انا اتصلت من المنزل بالاستاذ محمد مدني وقلت له اخبر الاستاذ سعيد ان التبيان اللي المفروض اقوله التبيان هو اللي بيحصل على الهواء الان فقلت له انا لن اتي اليوم لئلا يضيع عني لحظه من هذا البرنامج وليستمتع المسلمون بامتداد الوقت فقال لي لا احنا احنا احنا بنطلبك وتاتي لانه ال- ال- ال- مش عايزين نثقل على مشايخنا ولكن رغبتي واتصالي ان المسلمين كانوا يستمتعوا باستمداد هذا الوقت وانا ما زلت على هذا ال- الراي واسال الله تبارك وتعالى ان يبارك في علماء المسلمين وفي جهودهم وان ينفعنا بعلومهم والتبيان الحقيقي وما نسمعه منهم الان نعم جزاك الله خير انت رجل كريم الخلق يا شيخ محمد اعزكم الله استاذنا الكريم ربنا يكرمك الله فيك.
عايزين ندخل في موضوع تاني مفيد جدا ان شاء الله وقضيه هامه جدا وهي الخطاب الديني وتجديد الخطاب الديني او تغيير الخطاب الديني وهل يقصد تجديد الخطاب الديني تجديد شكله ولا محتواه ولا عايزين نجدد ال- الشكل والمحتوى طب لو جددنا الشكل يعني قعدنا بالطريقه دي ولا قعدنا على حضرتك لوحدك في فضفضه او في الم... او على المنبر او في المسجد مع طلاب العلم او في غرفه مغلقه ده الشكل المحتوى نفسه هل ده يعني آه، مطالبات ب- ب- بتغيير المحتوى بالتالي ممكن يخلونا نخرج عن إن- طب ولا ايه بالظبط يعني عايزين نفتح الملف آه، الثالث او الرابع في حلقتنا يعني
اتفضل يا شيخ اتفضل انت اللي هتبدا شكل كل مره تقول له هو انا أنا مش هسمع كلامك تاني
اتفضل يا سيد اتفضل يا سيدنا الحمد لله رب العالمين انت سيدنا جزاك الله خير ما فارس بقى خلينا نتكلم طب اتفضل يا شيخ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين صلى الله وعلى آله عليه وأصحابه وسلم.
أجمعين الحقيقة أنا أعتقد أن الذي أطلق هذه العبارة تجديد الخطاب الديني يقصد آه، مخاطبة العوام مش الغرف المغلقة أو ال أو ال مثلا المدارس الأكاديمية أو المعاهد العلمية أو الكلام ده ليه المعاهد العلمية والكلام ده لها سكة علمية معروفة لكن هو يقصد من يصعد المنبر من يخاطب العوام آه، كيف يخاطب العوام طبعا آه، تجدي لو هنتكلم على تجديد الخطاب الديني أنا أرى أنه ضرورة أرى أنه ضرورة لكن أنا لما شفت ال- ال- المعطيات التي طرحوها وجدت ان ده مش تجديد الخطاب الديني ده اهدار الخطاب تدمير اه تدمير الخطاب الديني آه مثلا من ال- الحاجات اللي هم معازين ايه مثلا اللي هم ذكروها قال لك مثلا آه حته العذاب القبر ونار جهنم والشجاع بلاش الاقرع الكلام ده.
والكلام ده ممنوع على المنابر ليه؟ قال لك العالم زهقانه من حياته لا لا يا تاكل ولا لا تشرب ولا الكلام ده فلما انت تجمع عليه بؤس الدنيا والاخره يبقى ده هيطلع هيطلع هيروح فين؟ ده ممكن يحصل له نوع من الاضمحلال فهو ده كانه آه يعني نشر لمذهب الارجاء الآية بتقول نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم عايزين دي بس وان عذابي والعذاب الاليم تروح لا دي لا دي مش عايزينها تمام أي حد يطلع يتكلم في الموت يبقى ده نوع من ال ال ت- ت- ال- يعني إرعاب الناس والكلام ده طبعا ها يعني الذي الذي أطلق هذا الكلام مع قط النظر عن من هو لم يفهم معنى الخطاب الديني احنا دلوقتي عايزين نقول حاجة آه الأحاديث الموضوعة والمنكرة والمكذوبة اللي فيها نوع من الإبهار بالنسبة لعوام الناس يعني يجيب مثلا تلاقي أغلب الأحاديث اللي, اللي تخليك تحبس الأنفاس تلاقيها في الغالب أحاديث منكرة وضعيفة وموضوعة التي يلوكها معظم الذين يصعدون إلى المنابر ده لما بيجي عشان يت- يتكلم أنا أقول له ده ما يتكلمش لأنه ليس له دربة في انتزاع المعاني الصحيحة من الأحاديث الصحيحة كل الأح... كل المعاني التي ترجوها أنت موجودة في الأحاديث الصحيحة ليس هناك معنى تريده إلا وهو في الأحاديث الصحيحة بس هذه تحتاج إلى غواص فأنا عشان أجدد الخطاب الديني لابد أن أهيئ لهؤلاء الخطباء من يجدد لهم تجديدا صحيحا وأنا أقول هذا الكلام آه، الحقيقة إحنا أنا أستدعى والشيخ أبو العلاء يستدعى وغيري من المشايخ يستدعى في بلاد المسلمين في بلاد العرب من قبل وزارات الأوقاف يعني أنا الجهات عندي الرسمية.
آه آه جهات رسمية لا أنا عايز أقول لك أنا عندي في في في شهر و- واحد واحد ثلاثة اللي جاي ده دعوة من وزارة الأوقاف الكويتية لمحاضرة للأئمة والخطباء وهذا الكلام أنا فعلته في المرة الماضية لما كنت في الكويت جمعوا الأئمة والخطباء علشان أعرفهم كيف يحضرون خطبة الجمعة إزاي يقول درس فأنا مثلا ك- كرجل مثلا بقالي 30 سنة عمال أحفر بإيدي وصلت إلى معلومة معينة ده عايز ياخد مني هذه المعلومة هذه المعلومة أنا محروم أن أعطيها للأئمة والخطباء في الأوقاف في بلدي طب ال- أنا عايز أفهم لمصلحة من أنا النهاردة رجل بتكلم أهو وكلام مستقيم على ساق العلم النهارده لما يجمعني كل الخطباء وانا في كثير من خطباء الاوقاف الحقيقه من الشباب اللي هو المتسنن والشباب اللي ده ياتوني في الدروس والخطب والكلام ده ويسالونني لكن ده على المستوى الشخصي انما على المستوى الرسمي احنا حتى الان بنعامل معامله مطاريد الجبل حتى اللحظه اللي انا بتكلم فيها دي مثلا انت لا تستطيع ان تتكلم في مسجد اوقاف برغم ان احيانا ممكن انا ادخل مسجد المساجد على اعتبار شيء معروف في بلدي مثلا او في غير بلدي بعض الناس يحلب بيه الطلاق لازم اقول كلمتين لازم, لازم تتهد لازم اقول كلمتين انا احيانا اشفق على الخطيب الامام والخطيب في المسجد واعتذر بان عندي مشوار ان عندي كذا ان عندي كذا ان عندي كذا حتى لا يحاسب حتى لا يحاسب تمام فالنهارده هذه الخبره التي عندي وابذلها مجانا احنا لا موظفين وزاره الاوقاف ولا بناخد فلوس من الوزاره يعني اذا هو ي- بياخذ ما عندي من العلم مجانا ومع ذلك تجد اجد ان اغلب الخطباء مستواهم متدني مستواهم متدني ليه؟ لانه طلع من كليه اصول دين، طلع من كليه شريعه، طلع من خد الشهاده فقط لا غير. واحنا عارفين المناهج اللي في في الجامعه ماشيه ازاي؟ كتاب يبقى قد كده يحذف منه 10 صفحات بس 20 صفحه بس هو المقرر. يطلع الطالب مش عارف يقرا قران، مش عارف يعمل كده، ولكن وظيفته ايه؟ لازم يبقى امام وخطيب. انا قرات في جريده الاهرام من حوالي عده سنوات ان وزير الاوقاف رفض تحويل الائمه والخطباء الى فراشين. إمام وخطيب في المسجد يطلب أن يحول إلى فراش ليه؟ لأنه مش عارف يقرأ قرآن يقف في المحراب مش عارف يقرأ قرآن حصل نوع من التحويل التحويل لكن وجدوا فجأة إن هيحصل نوع من الخراب بالنسبة للمحراب فرفض الوزير أنا قرأت هذا بعيني في جريدة الأهرام فالنهاردة أنا عايز أقول لما أجي عشان أ- أ- أتكلم عن الخطاب الديني تجديد الخطاب الديني الشاب ده هيتعلم من من أنا لا أقصر طبعا المسألة علينا إحنا ولا الكلام ده على كل من له كفاءة وتعقد دورات جادة حقيقية كيف نتعامل مع الأدلة الصحيحة ال ال ال يعني مثلا أذكر على سبيل المثال الحافظ العلائي رحمه الله له كتاب اسمه نظم الفرائد بذكر ما في حديث ذي اليدين من الفوائد 600 صفحة حديث ذو اليدين ده اللي هو حديث أبي هريرة اللي اللي هو عبارة عن أربع سطور أربع سطور أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العصر وكان مغضبا فبعد ما خلص صلاة صلى ركعتين وسلم فسرعان الناس خرجوا من المسجد اللي بيخرجوا في الأول كده وفي القوم أبو بكر وعمر فهاباه أن يكلماه شايفين النبي صلى الله عليه وسلم عليه مظاهر الغضب فقام رجل يقال له ذي اليدين في يديه طول فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت قال ما قصرت وما نسيت ثم اتجه إلى الناس فقال أصدق ذو اليدين قالوا نعم يا رسول الله فالنبي صلى الله عليه وسلم آه، آه، كبر وصلى ركعتين وس- وسجد للسهو ده الحديث الحافظ العلائي طلع منه 600 صفحة فوائد لأنه عالم متبحر يعرف يطلع من الحديث يعرف كل كلمة يطلع منها آه، الفوائد الأصولية والحديثية والتفسيرية وكده فأنا عايز أقول رب حديث ما هو ده اللي بقى معلش تستطيع.
أنا عايز- مش عايز اقطعك المقصود بقى ال 600 صفحه دول تج... انا من وجهه نظري الشخصيه انه تجديد الخطاب الديني احنا محتاجينه ولكن اللي بيقولوه غلط او اللي هم بيودونا فيه غلط ال 600 صفحه دول ازاي نوصلهم بطريقه انا شخصيا ما لا أول مرة ما انا أسمع.
انا ما- انا ما اقصدش انا بدي بدي مثال كيف يتصرف العالم المدرب مع الادله يعني ممكن حديث واحد انت تطلع منه 100 فائده واحد تاني ما يطلعش منه فائده واحده يقول لك ايه الفائده فيه فالنهارده اذا كان اذا كان انتشر علم سين من الناس اي اي انسان لا اقصره على طائفه دون طائفه فيقال تعالى ونجمع لك الخطباء في محافظتك أو في دائرة الأوقاف أو في الكلام ده علمهم كيف يتصرفون مع الأدلة مشكلتنا أننا لم نطلع على الأدلة ولم نتصرف عليها ولم نحسن التصر- التعامل معها فأنا عشان كده بقول تجديد الخطاب الديني إذا كان المقصود منه أن أنا أعرف الناس كيف نتعامل مع الأدلة ده ممتاز بس ده عايز آلة عايز آلة وعايز آه، ترتيب إنما إذا كان تجديد الخطاب الديني زي ما أنا شايف مثلا إن الخطب تكتب وتبقى مكتوبة لعناوينها وإنه لا يخرج عن الخطبة وإن نتكلم عن تراب الوطن إذا أنا هذا شيء أنا رأيته بنفسي خطبة اسمها تراب الوطن وهي ياتي على حديث مثلا آه، النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكه وقال والله انك لاحب ارض الله الي وحب ارض الله الى الله ولولا ان قومك اخرجوني منكم اخرجت ده حب الوطن انا اقول هذا فهم مغلوط هذا فهم مغلوط النبي عليه الصلاه والسلام انما قال لمكه والله انك لاحب ارض الله الي لانها احب ارض الله الى الله هو ده ف- ف- الخيريه مكه احب الارض الينا وان لم نكن من اهلها لانها احب الارض الى الله المسألة ما كانتش لا قصة تراب وطن ولا قصة ال- ال- التعلق بالأوطان لأن الكافر والمسلم يتفق في هذه الجزئية الكافر يحب الوطن بتاعه والمسلم يحب الوطن بتاعه لكن الفارق أنها كانت أحب الأرض إلى الله فأنا عايز أقول تجديد الخطاب الديني إحنا زي الف... تجريم الفتوى احنا معايا لو الكلام كان- الكلام احنا اذا كان تجديد الخطاب الديني عشان انا ارفع من مستوى الخطباء ويكون فعلا في آلية في آلية وبعدين يكون في مكتبات لهؤلاء مكتبات عشان يحضر بي- بي- انسان ذكي وانسان ممتاز وكويس بس ما عندوش كتاب يحضر منه لو حب يجيب كتاب زي قاموس السنه كتاب فتح الباري حافظ بن حجر العسقلاني وبياخد بدل كتب 20 جنيه ده محتاج انه يغيب سنه كامله يسد في قسط فتح الباري فت- لوحده فضلا عن انه عايز مجموعه من الكتب مثلا عشان خاطر يبقى يقرا و... فانا عايز اقول يعني برضو نفس المحذور اذا كان القصد بتجديد الخطاب الديني هو رفع كفاءه الخطباء عشان يستلوا من الاحاديث والادله الكثيره المعاني الجميله ويدللوا عليها من الخارج من كتاب السنه بادله اخرى ده حبا وكرامه وانا اقول من من هذا المنبر انا لا مانع عندي اطلاقا مع زحمه اعمالي ان انا أساهم أسهم عفوا لأن أساهم دي غلط أسهم بشيء من الجهد والوقت.
في في في هذا ال- في في والوقت في هذا الموضوع خلاصة تجربتي التي خ- أخذتها من العلماء المشايخي وأخذتها من الكتب أنا على استعداد أن أعطيها مخلصا في ذلك إذا كان القصد زي ما أنا قرأت والكلام ده القصد به إيه، إيه، تمديد جانب الإرجاء عند الناس والبسط أحاديث الرجاء لهم وهم مفرطون يعني أنا ما أجيش على واحد بي- مفرط في الأصل ثم أكل- أكلمه عن الجنة ده نوع من الضرر البالغ بالنسبة له الشيخ أبو العلاء بقى ده قصته بقى يعني ده بيتكلم في ال- اذا احنا شيخنا يعني مع تجديد الخطاب الديني ولكن يعني ايه تجديد الخطاب الديني الناس عايزين منه ايه او ال- ال- من من قصد التغيير هل قصد التغيير بنيه زي الفتوى بالظبط بنيه فيها سوء وخبث ولا بنيه فيها يعني تقدم احنا مع التقدم مش مش ضده هل تجديد الخطاب الديني بدل ما يبقى في الراديو في اذاعه القران الكريم انا بالمناسبه حتى يعني للفتوى سبحان الله النهارده في اذاعه القرآن- سمعت حديث اسمع عنه دائما انه موضوع اصحابي كالنجوم او ضعيف الله اعلم موضوع او موضوع اصحابي كالنجوم بين مقصد في اذاعه القران الكريم وفي البيت ملعلعه طب ما هو تجديد الخطاب الديني ادي نقطه تجريم الفتوى ادي نقطه الكلام في الدين بغير علم ادي نقطه يعني ازاي ن- يعني نحسن الظن الاول يعني.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الحقيقة نحن نطالب بتجديد الخطاب الديني المطالب تبعهم ولا ايه جيت هنا غلط
الحقيقة نحن نطالب بتجديد الخطاب الديني آه، طول عمرنا نشأنا في القرية آه، نطلع نسمع خطيب الأوقاف آه، عنده كتاب الجوهرة خطب المواسم آه، بيقول كلمتين وينزل هو ده الموضوع موضوع تجديد الخطاب الديني موضوع كده ان خطيب الاوقاف هذا اذا كانت المساجد طبعا الوقت صارت آه، او هناك حمله لت- لتوقيفها او آه، هنقولها ازاي انها تبقى اوقافيه كل المساجد يعني لا باس في ذلك ولكن تجديد هؤلاء الخطباء ماذا يقولون للناس حقيقه انا اتبنى هذه المهمه من زمان ولنا اكثر من كتاب في خطبه الجمعه كيف تعد خطبه وكيف تلقي خطبه آه، وفضل الله عز وجل كما يقول الشيخ درسناه في أكثر من محفل على مستوى العالم في آه، دورات خاصة كيف تعد خطبة وكيف تلقي خطبة القضية في بنقول تجديد الخطاب الديني دايما أقول لإخواننا أنا مش عايز أتكلم وده كلامي كثيرا مع مشايخنا والدعاة إن أنا آه، عايز أتكلم عن الختان وما أتكلمش عن ال- عن اللي اتكلم عن الختان تجريم الختان وتحريم الختان بل انا عايز اتكلم عن الختان وعايز اتكلم عن الحجاب وما اتكلمش عن اللي حرم الحجاب وعايز اتكلم عن ال- آه، عذاب القبر ونعيمه وما اتكلمش عن اللي, اللي قال شرح الصدور بنفي عذاب طب ايه اللي هيشرح الصدر في بنفي عذاب القبر يعني برد حدي- احاديث وايات الشاهد ايه انني اريد ان اجعل هذا الدين قضايا ودي سنة الدفع اللي الشيخ قال عليها وانا قلت ان في كلام كتير كان عايز ترجمة زي سنة الدفع وجهاد الطلب والقبضية كنت عايز اعلق على الثلاث كلمات دول آه، ترجمة بس إن- علق.
ان احنا نوضح المسألة مش اعلق اوضح اوضح ان سنة الدفع سنة الدفع ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض يقول كده لما يحصل آه، تجريم ل- ل- للختان او يحصل تحريم لعذاب القبر ونعيمه ده بيدفعني ان انا اتكلم وابسط الادله وان كانت هذه كما قال الشيخ هذه معتقدات الناس ومستقره عند الناس وده كتاب وسنه بي- هم القران بيتقري له في البيت كل يوم والمصحف بين ايديه كلام ربنا سبحانه وتعالى بين ايديه والسنه بين ايديه ولذلك كثيرا ما اقول ان الناس يعلمون جيدا ياخدوا من مين وما ياخدوش من مين قد يضلل لبعض الوقت لهواه لكن الحقيقه انه سيعلم جيدا الحق فين فالحق آه، يعني آه، واضح ابلج والباطل لجلج الشاهد تجديد الخطاب الديني تاني هو ان يعلم دعاه تفتح مدارس للدعاه مدارس لاعداد الدعاه يعلم هؤلاء الدعاه كيف يخاطبون الناس فيما يحتاجه الناس انا بقول للناس اللي قاعده تحت رجليك دول بيقول كده في م- في قضيه خطبه الجمعه ان الله رفعك فجعل رؤوسهم في مستوى قدميك لي- لتخدم هؤلاء الناس وتنفعهم لو اجتمعت انت بدون هذه الخطبه لا تستطيع ان تسكتهم الناس اللي ساكتين لك دول وبيسمعوك لذلك قلت كده ان من الاجرام بحق الناس انك انت تيجي تفكر يوم الجمعه وانت على المنبر اتكلم اقول ايه
لابد من الاعداد لابد من الاعداد الجيد الطويل طول الاسبوع تحضر خطبه جمعه الا اذا كان فقيه متمكن زي الشيخ ابو اسحاق ده موضوع مختلف بقى العفو اي خدمه الشاهد ايه اللهم صل على محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اصلا بحبك ماشي وانا بحبك والله
اللهم صل على محمد بيرد عليك بالحركات يعني
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم هو احنا متعودين منه بتاع حركاته اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم أه بقول ان تجديد الخطاب الديني ان اعد هذا الطالب طالب الاوقاف ده اللي بقى امام مسجد اجهزه بقى انه يخدم الناس دي عشان الناس دي تسمعه انت تدخل المسجد تلاقي نص الناس نايمه ونص الناس تانيين سرحانين ما استفادوش حاجه بس احنا مركزين بس على خطبه الجمعه الناس دول اللي بيقولوا تجديد الخطاب الديني عايزين يقولوا عن طريق الفضائيات.
الفضائيات وعن طريق المو...
هقول بقى المؤتمرات.
تجديد الخطاب الديني اللي هو ايه مش القضيه فيه ان نجدد طريقه عرض الكلام الم... الم... العرض اه طريقه العرض ان انا اعرض الكلام انا قلت كده في بدايه قناه الناس دي وقلت ان بفضل الله عز وجل ان ربنا يعني هذه القناه لم تفتح للدين اصلا وانما آه، كانت فتحت قناه منوعات ثم حول الله وقلت دي بتذكرني بقصه اصحاب الاخدود كان في من كان قبلكم ملك وكان للملك ساحر فلما كبر قال ائتني بغلام وعلمه السحر يكون لك من بعدي فأتي بغلام فجعل الله في طريق الغلام راهبا فجلس الغلام إلى الراهب فأعجبه كلام الراهب الشاهد إيه؟ أن الله عز وجل حول الغلام بدل ما كان يعد وسخر له الملك والساحر الملك وأمواله وجنوده والساحر وشياطينه وعلمه بالسحر ليصنعوا منه ساحرا وقدر الله له أن يكون داعيا نعم فكان داعيا هذه هي القناة قدرت انها تلفت الناس عن دينهم فسخرها الله لتكون دينهم وكذلك قناة الخليجية حين قلت في توبة قناة ان هذه القناة حين صارت قناة دين ينبغي المحافظة عليه بقى انها تبقى دين وان, وإن هذا الدين يبقى نافع هو ده تجديد الخطاب الديني ان احنا نتكلم في القناة دي ليه النهاردة لما انظر في خريطة القناة الفقه فين والعقيدة فين والتفسير فين والسيرة فين وخدمات الناس وواقعهم فين هو ده تجديد الخطاب الديني وان كل هذا هو ده يعرض جزء من تجديد الخطاب الديني فعلا جزء احسنت هذا كله من تجديد الخطاب الديني آه. يعني جزء من تجديد الخطاب الديني ان يعرض هذا على الناس بالصوره العصريه نعم.
اللي, اللي يقبلها اناس الناس ببساطه اللي احنا كنا بنقول دلوقتي ايه ترجم لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض الناس بعضهم ببعض قال سبحانه وتعالى في الايه الاخرى وكذلك يضرب الله الحق والباطل فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما يمكث النا... في... واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض كذلك يضرب الله الامثال هذا الدافع ان الباطل يتكلم فيقوم اهل الحق ليردوا عليه يظهر الحق ويبين الحق ويقبله اهل الحق تجديد الخطاب بقى هي مشكلتنا مشكلتنا في ايه في انه احيانا يكون باطل مزركش مزين مزوق معه الادوات ومعه الالات وعنده الامكانيات وعند ومسخره له وسائل لنشره وفي المقابل حق حق بيعرض ملخبط بطريقه غلط او ملخبط للاسف الشديد حق في يد اناس يعني آه، لا يحسنون عرضه عرضه
لا يحسنون عرضه الناس اللي بتقول النهارده انا في التلفزيون بعمل كده وبعمل كده وبعمل كده انا كنت بعمل في المسجد كده يعني مش جديده في التلفزيون بس ان انا بعمل كده وكده لا في المسجد كان وضعي كده وكنت بتكلم كده طول عمري كده ان هذا هو الذي يجذب الناس يعني لما قالوا متشبث في المشاهد بايديه واسنانه انا متشبث في ال- في السامع في في الطالب ليه؟ لان قلت كده بقى- آه، ذكرت لما جبنا سيره قناه الناس لا ف- في بدايه قناه الناس كان مدني ومحمود سمير وهاني البنا قلت لهم نحن ندخل منافسه غير شريفه لاننا لانني يلزمني دين حلال وحرام يجوز ولا يجوز اما الاخر الذي يعرض باطل كليبات وغيره لا يلزمه دين فانا عشان اجذب المشاهد اللي هو في ايده ريموت كنترول عنده 99 قناه ممكن يشوف فيلم ممكن يشوف اغنيه ممكن يشوف 99 بقى ما اعرفش ده اخر علمي 500 قناه 500 قناه انا عايز اخليه معايا يسمعني فلازم ت- هو ده تجديد قضيه العرض من جهه ايه اللي يتقال للناس من جهه يتقال ازاي من جهه انتوا بقى, بقى الباقي عليكم في طريقه التوصيل نعم في طريقه التوصيل اعتقد ان احنا حتى الحوار ده هو بالشكل ده اذا كانوا هم فعلا محقين في انهم يريدوا تجديد الخطاب الديني فاحنا جددنا فعلا اما شيوخ آه، كبار زي حضراتكم قاعدين وبيتحاوروا مع ناس وتليفونات مداخلات منظر شكله مختلف لذلك احنا في تغيير الديكور اختلفت انا مع بعض الاخوه الافاضل انه يا ترى التجديد مع الشيخ يوصل المحتوى ولا يلهي ونبص لل ساعات يلهي لما العين تقعد تعمل كده يلهي
ده دي المين صح دي؟
يا مولانا من عينك انت
اذا يعني احنا مع لا، تجديد مع الخطاب تجديد الديني شك.
بلا هي شك طريقه العرض نعم درجة.
طريقه العرض واخد بالك يعني في يبقى في بس ده وما يقدم ده- بس ده عايز علم وعايز عايز علم، نعم.
عايز علم إيه؟
وعايز ناس مدربين جربوا وذاقوا امال هينقل ازاي ما انا مش قصدي المحتوى جوه الكلام انا اسف تكوين- ما يقدم يعني تكوين الملكة.
الملكه دي الملكة، أيوة.
تكوين آه، الملكه آه، دي آه.
عند اناس اشخاص آه، يعني صح.
انا بقول يعني ان احنا النهارده محتاجين ان يربى اناس على ان تكون عندهم هذه الملكه صح.
ملكه انه لما يبص للايه يستنتج منها أيوة، ويستثمر صح، منها صح.
يعني آه، يبص للحديث يعرف يستخرج ده اصعب ما فيه انما مؤقتا احنا بنقول انه وجود حضرتك مع الشيخ ابو اسحاق وتتناقشوا من غيري في حلقه تانية ده تجديد للخطاب الديني يعني ده شكل نوع من أنواع التجديد.
الناس بتتبسط ليه دلوقتي والحلقه يعني مهمه وب... لانكم موجودين مع بعض ودي حاجه بسيطه جدا مش حاجه بتيجي يوم الاربع والشيخ بيجي يوم الجمعه نخليها جمعه نخليها اربع مش عشان قناه الناس والله بتكلم في- دي فعلا جديده او م- ممكن حضرتك مع الشيخ مع شيخ ثالث وت... وتاخدوا برنامج له هدف زي ما انت عايز من الناحيه العلميه المحتوى براحتكم انما انا عملت اللي عليا انه شكل العرض ما بقاش زي المسجد شيخ قاعد بيقول خطبه لا بقى شيخ بيتسال وبيجاوب شيخ بيطلع منه كلام ممكن هو ماشي دي اللي انت بت- بتقوله ده أو دي ممكن- شغلتي.
لا ممكن يبقى ده من ثمرات التجديد من ثمرات التجديد انما القصد بال- بمساله التجديد هو آه، حسن التعامل مع الادله هو ده الموضوع زي ما بنقول هو دي مساله ملكه النهارده الشيخ لما تكلم آه، في ال- في عن آه، الفتوى وقال مساله الواقع والكلام ده انا برضو عايز اضيف كلمه في دقيقتين ان العالم لا يحلق في الأجواء إلا بجناحين الجناح الأول الأدلة الجناح الثاني تنزيل الأدلة على الواقع معرفة الواجب في الواقع ممكن أنا يبقى عندي أدلة وأ... أ- أ- يعني أ- أحرق بلد بدليل صحيح لكن حطيته في غير مكانه هو النهاردة بي- بيعرف الفرق ما بين العالم عالم العامة وعالم المكتبة يعني ابن تيمية ده كان عالم عامة أين؟
نزل في وسط الناس قال انما انا رجل امه اه اه نزل في وسط الناس عرف يعني ابن ابن القيم لما بيحكي ايام التتار لما مر هو ابن تيميه مع تلاميذه والكلام ده لو شاربين الخمر وسكرانين فواحد قال لهم قاتلكم الله أتشربون الخمر وقد حرمها الله قال دعهم يشربوها إنهم إن أفاقوا خربوا البلاد وقتلوا العباد فده دي دي ما دي يعني ما فقه اه ده هذا هذا فتوى فقه وفقه.
هذا فقه هذا فقه واخد بالك طبعا ده مش دعوه لشرب الخمر يعني برضه عشان في ناس ممكن تفهم ال- ما القصه تمسك دي دي وتبقى او يقول لك حلقات.
نوم الظالم عباده والكلام ده فانا عايز اقول عايز اقول العالم الذي عاش في وسط الناس وجرب بخلاف العالم حبيس المكتبه حبيس المكتبه بيتعامل مع ادله ما عليه الدليل ده وقع في مكانه ام لا تحرير بقى المناط والكلام ده فدي المساله تحتاج عايز تنميه الملكه يحتاج الى هذا فعشان كده بقول في النهايه يعني عشان ما يبقاش كلام مكرر مني تجديد الخطاب الديني هو حسن التعامل مع الادله آه، اخ- استخراج الفوائد الكثيره من الدليل الواحد والفايده اللي انت بتطلعها تلتمس لها ادله من الخارج أدلة من الخارج يعني أنت ت- تطلع مثلا وأنا آه، برضو بهذه المناسبة أي حد يقول مثلا طب إيه الكتب اللي بتوعنا باستخراج الفوائد علشان نجعلها آه، يعني آه، أمامنا أقول لك من العلماء ال- المدربين على استخراج الفتاوى الكثيرة من الدليل اللي هو سطر سطرين ابن عبد البر رحمة الله عليه إمام المالكية ده في كتاب التمهيد تمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد برضو أبو بكر بن العربي برضو في أحكام القرآن آه والقرطبي أخذ طريقة أبي بكر بن العربي ووسعها قوي يقول لك الفائدة فيها مثلا هذه الآية فيها 48 60 مسألة فيها 50 مسألة فيها 20 مسألة واخد نفس طريقة أبي بكر بن العربي في ال- في المسألة دي آه ابن أبي جمرة في شرح مختصر بخاري أستاذ في المسألة دي الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه جمع أطايب كل هذا في فتح الباري بعد ما بيشرح الحديث آه، يقول لك وي- ويؤخذ من هذا الحديث وابتدي يعدد لك الفوائد التي تؤخذ من هذا الحديث بعد الشرح الكامل له كل فايدة من هذه الفوائد انت ممكن تعملها درسا مستقلا تروح تحضر لها أدلتها من الخارج ودي الطريقة اللي احنا اتعلمناها أستاذ الأستاذين في هذه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه هذا البحر الهادر الذي إن تكلم لا يكاد يمل ولا يكاد يسكت برضه يخرج من الدليل الواحد عشرات الفوائد ابن القيم رحمة الله عليه أخذ الفايدة دي من أستاذه وجلاها ويمكن ابن القيم يعني خلاها آه، كده رطبة.
خلاها بالظبط كده آه.
رطبة قوي يعني آه.
ويمكن بينها أكثر والشيخ فيها طبعاً روحانيه وكده مع ابن القيم احنا يعني بالمناسبه له باع عندنا يعني.
برنامج اسمه فتح الباري آه.
للدكتور مازن السرساوي آه.
بيشرح كل يوم خميس آه.
آه، ماسك فتح الباري بصراحه برنامج آه، لا هو الك- فتح الباري الحقيقة كل يوم اللي, اتنين مثلا.
اللي مش عارف يجيب الكتب دي كلها يروح لفتح الباري مم، شرح صحيح البخاري قاموس السنة الذي قال فيه الشوكاني لما قيل له ألا تشرح البخاري قال لا هجرة بعد الفتح احنا من ضمن قواعدنا في القناه في الفتره ال- الحاليه يعني بنحاول جدا نطلع في وقتنا ويمكن حضرتك وانا اتكلمنا انه ليه البرنامج اتاخر فقد يكون لاسباب في الديكور او او اي سبب فاحنا مش عايزين نتاخر كتير على الشيخ محمد الصغير ف يعني في آه، نقطتين اولا آه، الاخت اللي اتصلت وثانيا آه، الختام ال- قبل ما نختم موضوع الرد على الغير انا اسمح لي يا شيخنا بعد اذنك كنت برضو ناوي آه، اتكلم في النقطه دي هل المفروض نرد على الهوا ولا ما نردش يمكن كلمت حضرتك فيها كل ما نيجي نرد على الشيخ فلان في قناه كذا لما بيقول كلام بنقعد نتناقش مره نقول اه يجب الرد ومره نقول لا خلاص مفيش داعي للرد فهو حضرتك ربما اخذت الموضوع بقوه وبوقت طويل فالمشاهد استغرب هو الشيخ ابو اسحاق ضد القناه ب- ب- بجد هي القناة نفسها مضايقاه ولا ضد ظهور المرأة المنتقبة على القناة وإذا كان ده بشكل شرعي طب خلاص ما يقول لنا الشرع وهم طلبوا يردوا فقلت لهم ردوا يعني إذا كان على الق- على القناة الأخرى الحافظ يعني يردوا على ما حضرتك تفضلت به فأنا في النهاية لأن الموضوع في رقبتي وأنا دايما زي ما قالت الأخت اللي اتصلت أعلنت كده في القناة إن أنا مع القنوات الإسلامية ويمكن لما رجعت قناة الحكمة أنا عملت آه، إعلان بترددها وده غريب على ال- التنافس في الساحة كلها و... وقناة الحافظ عملت لها إعلانات وبقول أهوت بأسماء أهوت عادي وقناة الرحمة حبيبي يعني مفيش حتى دعاية أو غير دعاية المسألة المفروض نخرج لإعلام اللي هو تجديد الخطاب الديني نبقى إخوان وحبايب ونقدم دين قوي إيه، كلنا نسمع نتعاون- مع بعض نتعاون.
نتعاون مع بعض نتعاون.
فاحنا مش ضد حاجه وحضرتك بتتكلم انا عارف ومتاكد ان حضرتك بتتكلم من ناحيه علميه شايف ان هذا لا يجوز هذا حرام فاترك بقى الشيخ يعقوب يقول برضو الشيخ ده.
لا بس انت قول بقى الكلمتين بتوعك عشان تديني المجال اتكلم خد المجال لا لا انا بديك بارك الله فيك انطلق لا انت بس قول لي بس لا راي أنا حضرتك ايه رأيك في القضيه عايزين نبقى صرحاء ظهوري.
يعني أو لا صراحة.
بمنتهى الصراحه اه أنا- يعني هل ظهور المراه المنتقبه على قناه فضائيه
صلي, إيه؟
صلي على سيدك النبي عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وصحبه وسلم بيحدفها لي كده زي قنبله ال- ال- القضيه في انا طول عمري بقول يا ناس المراه اشكال يحتاج الى حل شرعي برضا آه، برضا المراه ان تكون امراه قال سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره يبقى المرأة إذا ربنا سبحانه وتعالى أمر بأمر ما لا- ما لهاش لا اختيار لا المرأة ولا الرجل لكن قضية إيه أحيانا تستشعر المرأة إن في تحجيم لها مش انا يعني انا دايما انا قلت الكلام ده في التربيه وتربيه الاولاد خصوصا قلت ان انا بنتي لما تبقى ماشيه في الشارع لابسه جلباب وخمار عندها اربع سنوات ولا خمس سنوات وس- آه، وست سنوات وبنت تانية لابسه آه، body و stretch والبنت التانية عماله تتنطط زي العفريت وبنت انا متكتفه فالبنت تقول هو ذنبي انا ان ده ابويا ان ابويا سني يعني هو ده ذنبي ان انا ما بتنططش زي دي انا عايز افهمها ان مش ذنبك ان ابوكي ده ده دين ربنا اللي قال كده مش مش انا مش انا مش عشان انا محمد حسين هو اللي عامل فيكي كده ده ربنا فلازم ترضي بكده وتقبلي كده وتحبي كده لانك بتحب ربنا وانت لازم تعمل لهم مكان تتنطط فيه جدا جوه عدة عشان أماكن. ما ده اللي, لازم اللي تلاقي انت كنت مشكلة.
بتقول لي الجرايد بتتكلم عندك ومش عندك طب ما انا عندي عشان اعمل له طيب اه عندك يعني عندي طب عايزين ربنا ننزل وسع سوا.
عليا ومديني الحمد لله رب العالمين وعامل لهم مكان يلعبوا ويتنططوا ويتفسحوا ويسبحوا وكل حاجه طيب ده كويس جميل جدا طب اللي ما عندوش ما يلزموش هيعمل ايه لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله احيانا لا يكلف الله نفسا أحيانا نتضامن.
الا ما اتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا على دماغي من فوق الشاهد ايه انا عايز اتكلم فيه في قضيه المراه القضيه الشائكه اللي جيت اتكلم فيها رحت انت مخو... محذرني ما حاسب إيه- إيه قضيه ايه ده امتى ساعة الفرح حالا آه، طيب.
ال- آه، آه، قضيه المراه ده دين يعني زي ما بقول كده لما انا اجي اتكلم عن الختان وتقول لي كده هتروح في داهيه ما اروح في داهيه بس لازم اقول الحق والا ما اجيش يا اقول الحق يا ما, ما- ما, ما ينفعش ان انا اعطى هذه الفرصه وما اقولش الحق ان انا اقول الختان واجب وان انا اقول ان الحجاب فرض وان انا اقول ان اللحيه فرض وان انا اقول آه، ان تقصير الثوب فرض وان انا اقول آه، أو كل المعاني الحق اللي هو مغمور اللي كان محصور في ش- آه، آه، مجموعه من الناس اسمهم مساجد الاخوه دلوقتي بقى على الهوا لكل العالم اقول حقي وحق حق القناه عليا حق الدين عليا حق ربنا الذي سخر لي هذه القناه ان اقول الحق حتى وان كان هذا الحق لا يعجب بعض الناس مش او لو بس لو ارادوا يردوا على الحق يرد.
باعتبار انها عندهم حق يردوا بحق او مسألة خلافية احنا لسه ما احنا بدناش في بنقول الموضوع جاهزين.
بتاعك استنى طيب.
القضيه إيه؟ ان من يريد ان يرد على الحق بحق اتفضل صدورنا اوسع صدور احسن واحد يرجع في كلامه انا اذا ظهر ان انا كلامي غلط لكن بفضل الله عز وجل احنا برضه في موضوع غزه اللي كنت بتقول انت في كفه والناس كلها في كفه انا ما كنتش في كفه والناس كلها في كفه كل الناس كانت معايا الشيخ ابو اسحاق قاعد قدامك اهو ومبرق لي ها، انا اتصلت بيه وسالته قال لي الكلام ده صحيح بس مش وقته ما يتقالش للناس لا لا ما قلتش مشات انما قلت آه، عايز طريقه عرض جيده ال- ال- ال- الشيخ هذه محمد الحلقة هتخلص على خير الشيخ محمد حسان نفس الكلام بالحرف الشيخ ياسر برامي نفس الكلام الشيخ والشيخ والشيخ كل الناس و... و- الحل كله معلش انا اسف بقطعك الناس عرفت النهارده وجات اتصالات في الفاصل ان حضرتك قلت الجهاد فالناس فكرك بتقول مفيش جهاد ما حصلش.
مفيش خروج نقعد ساكتين الكلام ده انا قلته على قناه الناس وقلته على قناه الرحمه الناس بقى- مره واثنين وثلاثه والتسجيلات موجوده مستعدين نعيدها طيب في خير اخر حلقه قبل ما اسافر قلت في قناه الرحمه رايي في قضيه غزه واحد ان الحل الوحيد لقضيه فلسطين هي الجهاد في سبيل الله طيب اثنين ن- ثلاثة أربعة نرجع للموضوع.
نرجع لموضوعنا النساء أنا عايز بس أخاطب المرأة المسلمة الملتزمة التقية النقية فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله أنت بتقول لي هيردوا ما يردوش قانتات طيبة غلبانة قاعدة في البيت ربنا سبحانه وتعالى أمر وقرن في بيوتكن بوب الإمام البخاري بابا باب جواز خروج المرأة للمساجد الإمام ابن حجر في فتح الباري يقول ترجمة الإمام للباب بالجواز دليل على أن الأصل المنع دليل على أن الأصل المنع فإذا كان الأمر بقرار المرأة في البيت هو الأصل أجي أنا أجيبها على الهواء في التلفزيون وتيجي تقول لي بقى دليلك ايه انك تمنعني من التلفزيون؟ انا ما بنحكيش من التلفزيون، هل هذا مظهر واحده لابسه نقاب مش باين منها حاجه، لابسه اسود، هذا الزي الشرعي الوقور جدا المحترم جدا ويظهر وبعد كده يقال عنه ان ده بعبع، شوف البعبع اللي ظاهر على الشاشه. هل هذا كلام يقال؟ يعني هذا تنفير من الدين ولا دعوه للدين؟
طب هو لو هو, بعبع هو لو هو قال لي بعبع في ظهوره هكذا طب يبقى لكن بعبع في الشارع- الواقع؟
لا مش في الواقع طيب لا هي وماشيه في الشارع محدش يقدر يقول لي ده بعبع مش بعبع اه اه مش بعبع لكن ظهورها على الشاشه كده انت لو شفتها وهي انا ما شفتش وانما حدثت فلو شفتها كده وهي الكاميرا مقربه عليها كده واسود وباين بس مقلتي العينين السود بس هذا آه، إيه- انت كاعلامي ونسال الدكتور عاطف كاعلامي هيقول لي ده دعوه انا قلت له كاعلامي لا آه.
والراجل قال لي حاضر بس ما فيش مشكله اذا كان في دليل شرعي اعرفه وامنع فورا فالشيء صراحة، دي شهادة إن في غرفة أنني, مغلقة.
أنني, أنني قلت بوضوح وبمنتهى الصراحة أن دعوة النساء لابد لها من النساء ولكن في بيوتكن واذكرن ما يتلى ها في في بيوتكن من آيات الله والحكمة في بيوتكن المرأة تدرس في المسجد لمجموعة النساء تدرس في البيت لمجموعة النساء تنطلق في كل مجالات الدعوة في أوساط النساء لكن ظهورها على الشاشة بالشكل ده يعني آه، طيب في الصدر منه شيء اتفضل يا شيخ
بعد كل ده في الصدر منه شيء، بس مش حرام.
ايه لما- إيه العباره الرقيقه دي لا هو عشان بس أصل احنا مش عايزين رقيق في الصدر منه شيء الش- الشيخ هيكمل يعني لا يعجبك هيو... لا طبعا لا يعجبني اه بس ما نقدرش نقول بتاع حرام الامام احمد لا لا يعجبني على طريقه الامام احمد انا اتفضل يا شيخ
آه، بالنسبه للقضيه اللي انا اتكلمت فيها بس الشيخ كده على فكره ما قالش حرام مش- لا لا الشيخ كلامه واضح جدا قال لا يعجبني وقال فيش في النفس ما هو لا يعجبني ما عايزين أنا بس يعني لا لا لا لا بدل ما هم يردوا علينا نرد احنا لا لا لا بص بص يا ابو زياد القضيه دي انا التي اثرت الاول السؤال الاولاني وحضرتك ليه ما اصرتش بالنصح ماشي، قبل ماشي، الاعلان ماشي, ماشي. آه، آه، انا بلغني بعض الناس ان في منتخبات ظهرنا على قناه فضائيه لا سميت القناه ولا كان ظهرنا على قناه فضائيه فانا مسست هذا الامر مسا رقيقا في برنامجي فضفضه لم يتجاوز كلامي اكثر من ثلاث دقائق خلاص بعد ال- ما خلصت الحلقة كان في حوالي أربع أخوات بعضهن ظهر وكان في لسه بعض أخوات سيظهرن كان إيه كان في برنامج وكان في تناوب في البرنامج أنا لقيت الأخوات دول اتصلوا بيا وكلموني قلت لهم يا جماعة قالوا إحنا دلوقتي ظهرنا والوضع كده أفسحت من صدري ومن وقتي وبسطت لهم الأدلة الشرعية وبسطت لهم مفاسد الواقع كل الأخوات هم ثلاثة اتصلوا بيا وواحدة رابعة اللي ما زالت مستمرة زي ما أنا عرفت يعني آه، الثلاثة منهم رجعوا القهقرة وقالوا لأول مرة نعرف الكلام اللي أنت بتقوله ما يعرفوش إطلاقا القصة دي ولا إن في منع بهذه الصورة أنا ب- زي ما قلت لك أعطيته من صدري وأعطيته من وقتي عشان أ- أحجم القضية دي لما يكون احنا بندعو الى رجوع المراه للبيت وكثير من الاخوات المنتقبات من الاخوات او النساء اللي كنا في العمل لما انتقبنا رجعنا الى البيت وتركنا العمل والكلام ده ده كان عشان ايه عشان بتكلم واحد واثنين وثلاثه فقط دي واحده طالعه تكلم الملايين واخد بالك فانا الحقيقه لما بسطت المساله دي الاخوات اقتنعنا وقلنا تبنا الى الله عز وجل ان احنا ن- نقع في هذا تمام قالوا بس في اخت بتستمر قلت لهم لو سمحتوا خليها تكلمني انا برضو آه، كما تكلمت تبسط ما عندها من الادله وتبسط ما عندها من الكلام احدى الاخوات اللي هم يعتبروا آه، يعني كانوا راس في هذا الامر قالت لي ان الاخت رفضت انها تكلمني بل قدمت استقاله من المعهد اللي كانت بتحفظ فيه مع هذه الاخت حتى تستمر طب دي النهارده يبقى انا انا فعلا آه، قبل ان اتكلم بقى وابسط الكلام في مرتين يبقى انا مشيت صح ولا لا؟ انا انما مسسته مسا رقيقا لما حد كلمني اخذته اديت معاه في الكلام ولم ينتهي الكلام الا وهن قلنا نحن فعلا ما كنا نعلم لا شيء عن الواقع ولم نعرف ولم نعلم ان الادله ضد هذا الفعل اللي احنا تصرفنا به. فانا الحقيقه تصرفت ما, ما, ما تكلمت بعد هذا في مرتين او ثلاثه الا لما لقيت في نوع من اللجج في المساله دي وانا على فكره لا وصلني حد آه، كلام من حد ولا حد قال لي فلان بيرد ولا ما بيردش ولا الكلام ده الكلام ده كله مش وانا مش هفت مش هترك المساله دي مره اخرى ليه لان انا تكلمت فيها مرتين وبسطت شيئا من الادله لان ما كانش موضوعي ما كانش موضوعي ان انا, أنا أنا, قلت- إن أنا ابسط أنا قلت معاك بسطت في شيئا الكلام.
من الادله شيئا من الادله وانا غير مستعد للدخول في هذا ال ال ال ال ال ال الامر ليه هنقعد نرد على ايه ما عندهمش دليل ما عندهمش ادله اصلا وانا لما اتكلمت وقلت جاهلات والكلام ده بعض النساء وانا تكلمت في الحلقه الماضيه وقبل ما ادخل في في موضوع الحلقه كتاب الرقاق ل- في شرح كتاب الرقاق اتكلمت نصف ساعه عشان اوضح انا لما قلت هذا وان العلم مش سهل قوي يعني زي ما الاخت اللي بعتالي او رساله بتقول لي العلم مش بالصعوبه اللي انت مصورها دي لا ده العلم في منتهى الصعوبه يا- لابد ان يسف التراب وانا النهارده لما اجي عشان اتكلم واقول ان لا يجوز لاحد ان يتكلم في دين الله عز وجل الا اذا كان معه دليل صحيح ومعه فهم صحيح فهم.
الدليل الصحيح لا ياتي الا عن طريق علم الحديث الفهم الصحيح لا ياتي الا عن طريق اصول الفقه ان انا ارتب هذا الدماغ فالنهارده لما ب... ب- اجي عشان اتكلم في العلم على حقيقه العلم لا والله ده العلم صعب جدا صعب صعب يعني مش سهل الرجال اللي هم الرجال المتفرغون للعلم يكاد في مساله جزئيه يغيب يومين وثلاثه عشان يحررها المراه النهارده مثقله بخدمه زوج وخدمه اولاد وخدمه اضياف واذا فضل من وقتها شيء بتلحق تقرا لها كلمتين عشان تروح تقول لاختها اللي هي تعتبر اقل منها في العلم تقول لها كلمتين تزيل عنها عارض الجهل والدليل على ذلك ان احنا ما قلنا للاخوات اللي بيدرسنا في المساجد ولا في المعاهد العلميه انتوا جاهلات اقعدوا في بيتكم نعم.
بل بالعكس احنا بنستقبل اتصالاتهن ونستقبل ر- رسائلهن والفتاوى ومشاكلهن ونقول اعملوا كذا وخلوا كذا وسووا كذا مما يدل على ان احنا يعني شجعنا على هذا وانا لا اقول هذا يعني منا على احد ولا الشيخ يمن على احد بل الله يمن علينا جميعا احنا كنا احد اهم الاسباب الرئيسه في ان دول انتقبنا وان دول تعلمنا ودول عرفوا حاجه اسمها سنه فما يجيش بعد طول الخدمة يقال انت عمال تحطم في الزرع بتاعك والكلام ده لكن انا لما ارى واحد عمال يتخطى كل الحدود الحمراء و- و- ب- و- و- ولا زلت اقول بجهل ولا ينبغي ان يغضب احد عندما اقول بجهل ده من السبه لما اقول بجهل ما هي الناس ما بتفهمش كلمه بجاه هو لازم لا.
بتعتبرها شتيمه لا ما هو وبعد ما الكلام ده يلبس.
بعدم بعدم علم البس.
يعني الكلام ده معلش يا سيدي ال- الحق قد يعتريه سوء تعبيري يعني النهارده العسل لو انت قلت في العسل شهد او قلت فيه قيء الزنابير شهد طبعا طيب ما هو ما هو مش هناكله لو اليس قلت كده.
لا اليس قيئا نعم.
العسل قيء بس يا يا بعد ما بين شهد ومن قيء الزنابير يعني والحق قد يعتريه سوء تعبير لكن على الاقل على على اي حال انا وضحت في حلقتين مرادي من المساله ديت وقلت في واهم شيء إن الحلقه إحنا اللي مش- فاتت مش ضد حد بل بعيد.
انا احنا, شرع.
ضد الخطا اه احنا شرع احنا ضد الخطا اي خطا احنا بننبه عليه لكن نعم.
مساله اللجاج والكلام دوت المساله اذا تجاوزت يعني آه، حدود الحق والكلام ده خلاص انا برميها ورا ظهري وخلاص ما على الرسول الا البلاغ يعني انا قال المخرج لو زود عن ثلاث دقايق من برنامج برنامج تعداهم خصم ثلاث ايام فعمال يقول لي انا انت مالي- اكيد عليه خصم شهر عمال يقول لي عايزين نختم انا ماليش دعوه يا ريس أنا ماليش دعوة. فاحنا يعني آه، اولا آه، ردا على الاخت اللي اتصلت الشيخ وضح انه القضيه قضيه فقه علم شرع امرأة تطلع على شاشة أو تقول علم أو لا تقول هو يعني مسؤول عما يقول من العلم الشرعي أما القناة نفسها بتحارب قناة هذا غير صحيح القناة بتحارب م- تصرف خطأ أي لو كان التصرف ده في نادي ورد عليه آه، الشيخ آه، مفيش مشكلة وأنا قاعد إن شاء الله إن يبقى في قاعدة خارج الهواء أو أو توضيح مني لل للمسؤولين في القناة ال- الأخرى ويبقى المسألة في حدود ضيقة إن شاء الله احنا بنشكر فضيلتك يا شيخنا جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا بارك الله نورتنا فيك. الله يعني يحفظك.
وانا شخصيا سعيد جدا اكرمك الله بوجودك معايا بارك الله فيك ربنا يكرمك آه، سعيد سعيد توفيق جزاك الله فضيلة الشيخ محمد سين يعقوب جزاك الله خير.
شرفتنا وربنا يكرمك جزاك الله خير ربنا يكرمك نشكر حضراتكم والسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته